قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير وكل حلقة أقول كل عام وأنتم بخير فأيام شعبان كل يوم بعمر لا أقول بسنة كل يوم بعمر إخوتي ها هو شعبان يفر ويتفلت من بين أيدينا ها, هذه ها هي الأيام المباركة التي هي مهلة للاستعداد لأول قفزة في رمضان في عتق الرقاب تنقضي المهلة ويقبل رمضان يهجم علينا ونعوذ بالله من الخذلان اخوتي كيف حال قلوبكم مع الله كيف حالكم مع الله واليوم بدأت الايام البيض من ايام الشهر المبارك وهي دائما تنذر بنهاية الشهر وانقضاء الشهر فكلما صمنا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من, من اي شهر فإننا نجد أنفسنا قد أوشك الشهر أن ينفلت أن ينقضي إخوتي ماذا أعددت لرمضان ولعلي أكرر كلاما لكنه مهم جدا تكراره والإلحاح به في هذه الأيام أننا بحاجة إلى قلب جديد نستقبل به شهر رمضان هذا العام حقيقة نحن بحاجة إلى قلب جديد جديد جديد بعد القلب الذي اهترأ وتمزق وتقطع بالمعاصي وكما أتى معنا في ست عشرة عقوبة تقع على العصاة مرت معنا بعد قلب تعرض لكل هذه العقوبات فلا بد أن نتخلص من هذا القلب وأن نأتي بقلب جديد جديد جديد قلب جديد بعدما تمزقت قلوبنا القديمة من الهموم والمشاكل وطغيان الشهوات إننا بحاجة إلى قلب جديد جديد بعد هذا القلب الذي في نوم الغفلة مرض بالكسل قلب جديد بعد هذا القلب الذي مع كثرة الانشغالات والمشاكل والهموم ضاع فلا ندري أين هو إننا بحاجة إلى أن يخلق الله لنا قلبا جديدا وهو القادر وهو القاهر وهو المهيمن أليس هو سبحانه جل جلاله الذي قال ألم يأن للذين آمنوا ألم يأن ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بعدما قال ربي الكريم بعدما قال ربي الكريم ألم يأني ولا يكون فتح باب الأمل فقال الملك الجليل سبحانه اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعل الله يحيي موات قلوبنا ويغسل أدران قلوبنا ويجلو صدأ قلوبنا اللهم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم في هذا الشهر الكريم في شهر شعبان وفي ليلة النصف التي هي الليلة القادمة غدا ليلة النصف من شعبان ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فكما تعلمون نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاتل نفس الليلة القادمة لقاؤنا مع مغفرة من ربنا هل أنت مستعد؟ فلا بد لكي تستعد لمغفرة تنالك فرصة قد لا تعود الليلة القادمة فحرر الآن التوحيد افتح قلبك وطهر قلبك من أصنام الشرك من الصور المنصوبة والكلاب النابحة كثيرا رددت على مسامعكم أيها الأحبة أن الملائكة إذا أنه إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فكيف يدخل نور الله أو رحمة الله أو عفو الله أو مغفرة الله قلبا مشحونا بالكلاب والصور بالكلاب النابحة والصور الشاخصة كلاب الدنيا كلب الطمع الذي يملأ الدنيا ضجيجا بنباحه في قلبك أريد هذه وأريد هذه وأريد هذه وأريد هذه كلما اشتهى شيئا ركبه والصور الشاخصة بيحب فلانة ويحب فلان صور نفسه في العمارة دي والشقة دي والفيلا دي والعربية دي واللبسة دي والحتة دي قلبك مليان صور ومليان كلاب اللهم طهر قلوبنا اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا أغث قلوبنا بالرحمات وأغث قلو- عقولنا بالهدايات وأغث جوارحنا بالحمايات يا قوي يا متين يا رب العالمين إخوتي إنك بحاجة الليلة وفرصتك الآن أقل من 24 ساعة يعني بكرة الساعة 7 و24 دقيقة أذان المغرب إذا كان الوقت كذلك والله أعلم من هذه اللحظة لحظة أذان المغرب أمامك فرصة لن قد لا تعوض في أن يغفر الله لك فترجع من ذنوبك ج- كيوم ولدتك أمك شروط ثلاثة الأول أن تكون موحدا قلبك لا يتأله إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الله ربنا ورب كل شيء ومليكه تخلص من العلائق أن يتعلق قلبك بغير الله أن يتحاكم قلبك لغير الله أن يرضى قلبك بغير شرع الله أن يشاحن في قلبك شخص محبة الله ركزوا على أنواع المحبة على أنواع العبادة جميعها هل هي لله وحده الحب توحيد الحب بتحب ربنا وربنا بس ولا بتحب حد تاني زي ربنا مع ربنا في حب حاجة تانية بتزاحم حب ربنا يعني بتشغلك عن ربنا يعني بترضيك باللي يكرهه ربنا يعني بتعطلك عن الوصول لربنا وحد الله في الحب اثنين والخوف يا ترى بتخاف مين بتخاف من مين بتخاف على مين قد خوفك من ربنا الجبن النهارده بقى سمة غالبة في الأمة يخافون من غير الله قال الملك الجليل أتخشونهم فالله أحق أن, شا... أن تخشوه إن كنتم مؤمنين بتخاف من مين من يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا من يملك لك عزا أو ذلا غنى أو فقرا صحة أو مرضا رفعة أو ضعة من يملك لك فلم تخشى غير الله ألست تشهد أن نواصي الخلق بيد الواحد الأحد لا شريك له وهو القاهر فوق عباده القهار ثالثا الرجاء كتير أقول يا ترى رجاءك في الفلوس اللي انت محوشها أقوى من رجائك في وجه الله يعني انت متكل على الفلوس تقول القرشين اللي احنا شايلينهم دول لوقت العوزة أقوى عندك من توكلك على الله يا ترى اتكالك على الكروت اللي في جيبك المعارف اصل فلان ده وقت الزنقه هيسد هينفع واصل فلان باشا وفلان بيه ولو اتزنقنا في حاجه الغني ده برضه ممكن يسلف لو تك... اتكينا على فلان ممكن ي- يسند فين ربنا هو ده الرجاء ارقام اللي في تليفوناتك اللي انت شايلهم دول رجائك ولا الله ايهما اقوى عندك ايهما اقوى في قلبك انا بس لمست كده توحيد الحب توحيد الخوف توحيد الرجاء عايزين نقول التوحيد في كل شيء ان يبقى قلبك ما فيهش الا ربنا ده التوحيد عشان يغفر لك بكره اثنين او مشاحن بينك وبين مين في العالم شحناء قول لي كتير اقول لك يبقى فاتتك المغفره طب اعمل ايه صالح كل الناس كل الناس صغير وكبير ظالم ومظلوم صالحه قول لي حتى لو كان هو الغلطان حتى لو كان هو الغلطان طب اجيبهم منين دول سامح كل الناس كده اهو يا عم الشيخ اسامح كل الناس حتى اللي غلط فيا حتى اللي ظلمني حتى اللي اذاني حتى اللي ضرني حتى اللي كل فلوسي حتى اللي شنع بيا حتى اللي ضيع مستقبلي حتى اللي حتى اللي اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والبغي والبغضاء والضغينة اللهم املأ قلوبنا حبا للمسلمين وعفوا عن المسلمين ورضا بقضائك وقدرك يا رب العالمين انسى مهما عملت هتعمل ايه سيبها للآخرة تنفعك أحسن إلى الهدى ائتنا إلى الهدى ائتنا هذا طريق يسلكه أهل العفو أهل الفضل أهل المسامحة نعم نشر رجل ف قيل ما شأنه معنى الحديث قال كنت أرسل عمالي فأقول من وجدتموه معسرا أو متعثرا فضعوا عنه قال الله نحن أحق بالعفو منك أدخلوه الجنة شفت السكة دي شفت السكة دي مودية على فين على الجنة إلى الهدى ائتنا أه. يا رب ارزقنا الجنة يا رب نعم طريق العفو اللهم اعف عنا إخوتي وأحبتي في الله وأنا أحبكم في الله يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ليه الخصام على دنيا ليه الخصام ليه الشحناء ليه البغضاء ليه الضغينة ليه الحقد ليه الحسد ليه يجب عليك أخي أن تطهر قلبك وأن تسامح الناس كلهم واتصل بيه قول له ليلة النصف من شعبان قول له الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينزل ربنا جل جلاله ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أو قاتل نفس ثم قل له أنا مفيش بيني وبينك شحناء أنا من جوايا أبيض يا لبن صافي تماما مسامحك قول لي مش قادر تقدر إن شاء الله إزاي إذا أردت أو عرفت الأجر قارن وظبط واحلم وافهم ان المغفرة دي شوف ذنوب قد ايه طول العمر ده كام سنة اتنين تلات تلات اربع سنين بالغ بقالك تلات اربع سنين 13 14 سنة 23 24 سنة 33 34 سنة 50 60 سنة كل الذنوب دي تغفر اذا انت النهاردة بيت ليلتك لا فيش في قلبك شحناء لاحد وبيت موحد وما قتلتش حد او قاتل نفس اللهم انا نعوذ بك من هذا اخوتي ماذا اعددتم لرمضان ده جزء من الاعداد انك تجهز نفسك ان يغفر لك في نصف شعبان فتدخل على رمضان بمغفرة فتيجي في اول رمضان بمنتهى البساطة والهدوء تاخد عتق من النار من اول ليله ماذا أعددت لرمضان إذا غفر لك هيبقى قلب جديد بقى جديد نوفي بشوكه يا عم عمرو قلب جديد هذا القلب بكرتونته قلب جديد يتفتح لرمضان وليالي رمضان قيام رمضان صيام رمضان قرآن رمضان صدقات رمضان أذكار رمضان بركات رمضان سحور رمضان عمرة رمضان تهجد رمضان اعتكاف رمضان العيد بعد رمضان هو ده القلب الجديد جديد بجد مش جديد كلام قلب نظيف ابيض سبحان الله العظيم في الحج واحنا بنتامل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته امه سبحان الله العظيم يقول ان الطفل اللي, ي... اللي اللي لسه مولود عشان قال كيوم ولدته امه ما يعرفش في الدنيا الا امه لو امه دميمه قبيحه آه كبيره صغيره آه بعيده قريبه امه واجتمع ملكات جمال العالم والعياذ بالله قاعدين في حته الطفل ده ما يعرفش الا امه ما يبصش اللي على امه ما يقبلش الا صدر امه حضن امه هو ده لو قلبك اتولد ما يعرفش حد الا حلاله الا اصوله ما يعرفش مهما كانت المعروضات يقولوا ايضا ان الطفل اللي لسه مولود أثمن الأشياء عنده لعبته بس مش طمعان في عمارة ولا شقة ولا ولا مش طمعان في حاجة آه آه لو رجعنا على الفطرة تاني لسه مولودين ما نعرفش إلا اللي ربنا وهبه لنا ومنحنا إياه وأكرمنا بيه إخوتي أعدوا لرمضان قلبا جديدا قلب جديد لرمضان تعيش بيه في رمضان تعيش ليه تعيش بقلب جديد لسه مولود زي قلب الطفل اللي احنا حكينا عنه ده اخوتي عشان ما يضيعش مننا الوقت تعالوا نرجع لكتابنا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وأصل القصة أن رجلا أتى الإمام ابن القيم وقال ما تقول السادة العلماء في رجل ابتلي ببلية علم أنها لو استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وهو يدافعها مهما أمكن وما يزداد بها إلا تعلقا هو ده الحل بيقول له واحد مبتلى بمصيبة المصيبة ديك إذا استمرت بيها تفسد حياته وتفسد آخرته وكل ما يزقها تزيد يزيد تعلق بيها يعمل إيه فبدأ ابن القيم يتكلم عن الداء والدواء وبدأ يتكلم عن المعاصي وخطورة المعاصي وعقوبات المعاصي فذكر من عقوبات المعاصي مر معنا ان اول عقوبة من عقوبات المعاصي حرمان العلم اثنين حرمان الرزق ثلاثة وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الناس دي ثلاثة أربعة تستحكم الوحشة حتى تقع بينه وبين الله خمسة تعسير أموره عليه فكلما توجه إلى أمر وجده مغلقا دونه ستة ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة يحس بها تلاقي العاصي اللي مصر على معصية اللي ما تبش من معصية يحس ان جواه ضلمة زي ما قلنا في الوحشة انه يحس انه متضايق مخنوق قرفان مش طايق حد مش عايز يكلم حد مش عايز يتعامل مع حد مش عايز يسمع حد دايما تلاقيه بيقول لك ما حدش يقول لي مالك طب وبعدين عايز ايه مش عايز حاجه سيبوني في حالي طب روق وانت مالك يا اخي اروق ما لو ما روقش سيبني في حالي حتى زوجته بقى تقع الوحشه بينه وبين زوجته بينه وبين ولاده قلت لكم كده يبقى مروح البيت وولاده جايين يجروا عليه ملوش نفس يشيلهم ولا يحضنهم ولا يبصهم خد العيال دلوقتي مالك انا بقول لك بقى ماله عقوبة من ربنا عاصي طب حلها ايه يتوب قول لي ما انا بتوب اقول لك ولكن توبة كذوب توب صح اتوب صح ازاي تتوب صح ازاي انك انت تشهد ربك من قلبك انك لا تريد الا رضاه لان مشكلة كتير من الناس انه مش عارف المعصية يقول لك طب انا مش عارف انا ما بعملش حاجة بتعمل طب فين قول لي انا بعمل ايه انا ما اقدرش اقول لك بتعمل ايه بس انت عارف وربنا عارف وعشان كده اتفقت معاكم انك تبطل تقول كلمة مش عارف مالك مش عارف في ايه مش عارف لا عارف اخي انا احبك في الله لما تستحكم الوحشه تتعسر اموره كل ما يروح سك سكه لا مسدوده كل ما يطلب حاجه تيجي بالعكس ظلمة يجدها تستحكم يلاقي جو حاسس ان جواه ضلمه حاسس بخوف حاسس ان في حد بيكلمه في ودنه حاسس ان في ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها ثم تستحكم فتوهن المعاصي القلب والبدن يبدأ يبقى قلبه ضعيف مهزوز متردد مرعوب قلقان مهموم شيء الهم دايما تلاقيه آه، اذا حد من ولاده الواد راح فين اتص... انت فين اتاخرت ليه ما بتصلش ليه انا سامع حاجه ايه إيه اللي حصل وهن القلب والبدن وقف شويه رجليه بتوجعه اتكلم شويه دماغه صدعت آه وهن وهن وهن وهن وهن ضعف يركبه ومنها حرمان الطاعة دي نمرة ثمانية ان العاصي يعاقب بحرمان الطاعة احنا بنقول ان كتير من الشباب بيشتكي عندي فطور عندي فطور عندي فطور التهريج بتاع الاخوة ما اسموش فطور يا ابني دي عقوبة انت معاقب بالحرمان من الطاعة بعد ما كنت بتقرأ كل يوم ثلاث اجزاء اربع اجزاء خمس اجزاء جزئين جزء بطلت دي عقوبة بعد ما كنت بتصلي الفجر في جماعة وتلاقي نفسك صاحي لوحدك ما بقتش تصلي عقوبة بس آه، العقوبات بتتزايد وتكتر وتأذي خلي بالك حرمان الطاعة إذا حرم العبد الطاعة يعني فتح عليه باب معصية اوعى تفكر ان هو بيحرم الطاعة وخلاص الدنيا وقفت على كده لا تيجي المعاصي بقى ما دام مفيش طاعات لازم يبقى في معاصي لازم ومنها ان المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد وقفنا حلقة بحالها من أولها لآخرها في موضوع طول العمر وقصر العمر ده قلنا ان العمر الحقيقي للإنسان الحياة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فالحياة الطيبة الحياة الحقيقية الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن غير كده ما تبقاش حياة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الثانية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا شوف بقى فرق بين حياة طيبة ومعيشة ضنكا معيشة أهو عايش بس عايشها في ضنك والتاني حي حياة حياة طيبة وزي ما قلت قبل كده ان طيبة عرفت تقيسها ازاي طيبة لما ابنك الطفل يقول لك انا انا عندي كورة كبيرة كبيرة كبيرة بالنسبة للطفل كبيرة دي يعني كورة قد كده هي دي الكبيرة لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لما ربك يقول طيبة تبقى طيبة بمقاييس ربنا طيبة طيبة طيبة يعني الغاية في الطيبة حياة طيبة المعاصي بتأثر العمر بتأثر الحياة دي ما بيعيش حياة طيبة عمرك في حياتك شفت عاصي فرحان ومبسوط قول لي اوه هم دول الناس اللي عايشة عايشة هي دي عايشين نكد مش حياة طيبة انت بتفكر ان اللي بيسرق او ياكل حرام او ينهب او يختلس او يرتسي عايش حياة طيبة اطلاقا حياته منغصة اه والله بس هو اصل القضية مش في الحياة الطيبة انا كنت بخطب جمعة في اول كلمة في الخطبة بقول هل انت سعيد ما قصديش لا اعني بالسعادة الضحك ها ها ها ها ها مش ده الموضوع وانما السعادة قرة العين راحة القلب راحة البال الامان السلام السلامة الهدوء النفسي ده انت عايشه عمرك شفته حسيته انا بتكلم عن السعادة السعادة اللي هي حلاوة الايمان ذاق طعم الايمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان يبقى ذاق طعم حلاوة يبقى الايمان له طعم حلو يتباع الايمان له طعم حلو يتباع دقت دقت طعم الايمان دقته استطعمته عشته هي دي القضية النهاردة مش اكل وشرب قلت لكم قبل كده ان كان واحد كان يعتبر اغنى واحد في مصر تقريبا واولاده في الاخر حجروا عليه المهم ان الراجل ده اتسال وانا اسمع ايه اللي كان نفسك فيه في الدنيا وما طلتوش فلوس وشهرة وكل اللي انت عايزه ايه اللي كان نفسك فيه وما طلتوش قال كان نفسي في شخص واحد على ظهر الارض دي كلها يحبني عشان انا فلان ما لقيتش حد بيحبني يا نهار ابيض ودي تبقى عيشه دي بالله عليك دي تبقى حياه ان محدش بيحبه مش محدش بيحبه ما كل الناس عماله تقول له بحبك بحبك بحبك بحبك لكن القضية فيه ان هو مش حاسس ان حد بيحبه بيحبوا فلوسه بيحبوا مصلحتهم بيحبوا قربهم منه بيحبوا بيحبوا حاجات كتير عشانه لكن ما بيحبوش هو يا سلام يا سلام على جنة الدنيا لما تحس ان ربنا بيحبك مش فلان ولا فلانة بقى الله لما طول حب ربنا لما يبقى ربنا بيحبك تبقى عايز ايه تاني لما تبقى حاسس انه بيحبك كلمة تدوش لما السيدة عائشة تقول لسيدنا النبي صل عليه حبيبك صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة تقول لسيدنا النبي والله ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك الله أكبر تقول له والله ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك كل ما تحب حاجة ربنا يعملها لك شفت قد ايه الحب قد ايه ربنا كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام لو ربنا يحبك قول لي طب لو سمحت ما تسيبنيش معلق كده اعرف ازاي ان ربنا بيحبني ازاي اعرفها دي سهلة يا سلام اه سهلة بجد ازاي اقول لك انا من عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبقى أول علامة من علامات الحب إنك تصلح الفرائض وتزود النوافل ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه أدي الفرائض اتنين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبقى مش هيحبك إلا بالشرطين دول العلماء قالوا لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له حتى تقيسوا عمله على الكتاب والسنة يبقى ما تشوفش واحد فاجر واحد مجرم واحد ظالم وتقول ده ربنا بيحبه طب ازاي تقول مديله كل اللي هو عايزه لا احنا قلنا كده مليون مرة مش معنى انه مديله يعني بيحبه لان ربنا بيدي اللي بيحبه وبيدي اللي بيكرهه مش ادى واداهم ولا ما اداهمش اداهم ادى الكفار والمشركين والظلمه والمؤذين وادى الناس كلها اداهم اداهم من وسع مش علامه حب بلاش دول كلهم يا اخي ربنا ادى ابليس قال له انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين مش علامة حب دي امال ايه علامة الحب بس بالراحة قلت لك اهو انك تبقى قائم بالفرائض ومكثر من النوافل وايه كمان حاضر ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه يبقى العبد المحبوب موفق موفق قراراته صح واختياراته صح وتوجهه صح وكلامه صح وفهمه صح وضبطه للامور صح يبقى يحبه اما اللي يقول يا ربنا ما وفقنيش في الحته دي لو ربنا وفقني كانت مش بيحبك لو بيحبك يوفقك صح في ناس كتير حتى في الدين مش موفق الدليل ابو موسى الاشعري جاء الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال مررت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت شيئا أنكرته ولم أر إلا خيرا قال له ماذا رأيت قال له رأيت قوما يجلسون في حلقة وبينهم رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة وبين أيديهم حصى يحصون عليه قال وماذا صنعت قال لم أصنع شيئا حتى آتيك لم أصنع شيئا حتى آتيك فخرج ابن مسعود يجر إزارة كان بيلبس إزار خد الإزار في إيده وطلع يجري على المسجد حتى وقف على رؤوسهم وقال هذه ثياب محمد في بيته لم تبلى فوالله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة قال لهم شوفوا النبي لسه هدومه ما دابتش اهي حاجة من اتنين ينفحشا من النبي ينتو على ضلالة فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير فقال وكم مريد للخير لا يبلغه هي دي انك تجد بعض الناس مش موفق في الطريق لربنا في الوصول لربنا في عبادة ربنا مش موفق يجي يعملها تطلع غلط يجي يعملها تطلع مش صح يجي يعملها تطلع مش مقبولة تطلع بدعة يطلع الكلام غلط هي دي المشكلة الكبيرة اللي ممكن إنسان يواجهها في حياته ببساطة لو مش محبوب قول لي طب وأنا ذنبي إيه إن ربنا ما يحبنيش لا اوعى تلف القضية غلط عشان برضو ده من عدم التوفيق انك تفهمها بالعكس لا الاصل ان ربنا بيحب كل عباده المؤمنين ده الاصل لا يكره الا من خالف امره يبقى الاصل انه بيحبك لكن انت اللي استجلبت لنفسك المقت والغضب والشقاء ابن القيم بيضرب المثال ده في كتاب مدارج السالكين ببساطة ولازم نقول ان المثال بس للتوضيح ولتقريب الامر للافهام وهو لما قالوا قال يعني ان ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم قالك زي طفل قاعد امه تحوط عليه وتكلمه وتأدبه وهو يغضبها وتكلمه وتعفو عنه وتسامحه وهو يغضبها وتكلمه وتعفو عنه وهو يغضبها ففي مره جت هتعاقبه طلع يجري بره فراحت قافله الباب جري قفلت الباب وراه فبعد ما خرج من الباب قعد يتلفت كده يمين وشمال ما لقاش حته يروحها راح راجع على الباب وارتمى على العتبة يبكي وينتحب ويخبط على الباب يقول لها يا امي انت هتسيبيني لمين اروح فين ماليش غيرك ففتحت الباب وخدته في حضنها وقالت له يا ابني انت اللي بتخليني اعمل كده انا مش من طبعي ان انا اكرهك ولا ان انا اطردك ولا ان انا اذيك ولا ان انا اطردك ولا اضربك ولا عاقبك انا بحبك لكن انت اللي بتخليني اعمل فيك كده ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم في الاصل ربنا بيحب عباده لكن عباده هم اللي بيتبغضوا إليه مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من رفض من رفض دخول الجنة قال ومن يأبى مين يرفض قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هي دي هي دي القضيه فالمعاصي دي تسعة تقصر العمر وتمحق بركته ولابد عشرة المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها مشكلة كبيرة ان الانسان ممكن ببساطة معصية يبطلها لكن لما يبقوا اتنين تبقى الامور صعبه شويه طب ثلاثه بقت اصعب اربعه خمسه لما المعاصي تبقى مية وألف وألفين معصية وتلات آلاف وخمس آلاف معصية يعمل فيهم ايه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون شفت دي كسب سيئة وأحاطت به خطيئته كأن الخطيئة حوطت عليه من كل ناحية بقت خندق بقى محاصر بالخطايا ما يقدرش يخرج منها ما يقدرش يفارقها ما يقدرش يطلع منها ومنها 11 من العقوبات أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إرادة المعصية تشتد يبقى نفسه يعمل نفسه يعمل نفسه يعمل. مش قادر يبطلها وتضعف إرادة التوبة يعني دلوقتي بيقول نفسي أتوب بعد كده ملوش مزاج يتوب ملوش نفس يتوب مش قادر يتوب عايز يفضل كده في المعاصي ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه ينسلخ من القلب استقباح المعصية أصل المؤمن الموفق العبد المحبوب لما يشوف معصية يحس ان المعصية سيئة شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق لم يشرب الجا... الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام يعني قبل ما ربنا ينزل تحريم الخمر هو ما كانش بيشربها ليه بيستقبحها آه صفوان ابن المعطل لما اتهم في السيدة عائشة رضي الله عنها البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها حبيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهم صفوان بن المعطل يقول ايه والله ما مسست وفي رواية ما كشفت كتفا لا تحل لي لا في جاهلية ولا في إسلام ما كانش بيبص الكتف واحدة حتى في الجاهلية قبل ما الإسلام يقول حرام قلوب نظيفة قلوب طهرة قلوب ما بتعرفش تعصي سبحان الله العظيم قالوا بيقولوا عن عبد الله بن عون يقولوا, يقولوا عنه ايه لا يحسن يعصي الله وصاحبته ابن عون عشرين سنة فما رأيت أن الملائكة كتبت عليه خطيئة كان لا يحسن يعصي الله ما كانش بيعرف يعصي ربنا آه إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم من العقوبات أيضا أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل كل معصية من المعاصي ميراث أمة من الأمم فهؤلاء الأمم التي غضب الله عليها وعاقبها أعداء الله وكل من شابه أعداء الله فهو عدو لله قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ومنها 14 أن المعصية سبب لهوان العبد على ربك وسقوطه من عينه كنت قلت في فضفضة الجمعة حديث أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الذي يحاسبنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فقال الأعرابي آه الله نفسه قال صلى الله عليه وسلم الله نفسه فقال بخ بخ فقال صلى الله عليه وسلم وما يحملك على قول بخ بخ قال الأعرابي إن الكريم إذا قدر عفا الله حديث زي الفل والله حاجة جميلة أوي فالمهم دار نقاش النهاردة في الموضوع إن واحد قال فعلا الواحد ما كانش واخد باله من الحتة دي ربنا لا يحاسبنا بنفسه طب ربنا هيعذبنا ليه ده كريم قوي خلاص يبقى الموضوع, الموضوع كده خلص قلت له لا مخلص خلي بالك لأن الكريم إذا قدر عفا ولكنه إذا غضب انتقم وبطش مزيد تفصيل لهذه المسألة بعد الفاصل أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله و صراحة دخلة رمضان مخليه الإنسان عايش نوع من أنواع المفاجأة والذهول حقيقي والله أنا بصدقكم القول مش أنا بقول لكم إحساسي أنا الشخصي إحساسي أنا شخصيا وربنا يعلم إن أنا عمال كل شوية كل شوية هو صحيح رمضان فضل 10 أيام 15 يوم سنة عدت يا ترى السنة دي قربتنا من ربنا خطوة يا ترى السنة دي قربتنا من الجنة ولا قربتنا من جهنم والعياذ بالله يا ترى السنة دي اللي اتخصمت من أعمارنا زودت الحسنات ولا زودت السيئات يا ترى السنة اللي عدت من عمرنا دي اه حجة لنا ولا حجة علينا هم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أظن أنتوا حاسين معايا إنه لازم وقفة ولازم وقفة بجد لازم وقفة حقيقية نفهم فيها نفهم فيها بدون تردد وبدون مجاملة بحق احنا فين ورايحين على فين واخرتها ايه اخوتي ذكرنا 14 عقوبة ان الم... العقوبة رقم 14 ان المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه وذكرنا حديث الاعرابي اقول تاني اقول طب ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله من الذي يحاسبنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال الأعرابي الله نفسه قال نعم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله نفسه فقال الأعرابي بخن بخن بخن بخن قال وما يحملك على قولي بخن بخن قال إن الكريم إذا قدر عفا سبحانه جل جلاله وهو الكريم سبحانه سبحانه قلت ولكن الكريم إذا غضب الذي يخيف في الموضوع قول الله جل جلاله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الخوف انك تيجي يوم القيامة تلاقي بلوى ما كنتش عامل حسابها وتقف قدام ربنا تقول ربنا انا عملت كده حصل مني انا طب انا ازاي عملت كده وتتذكر فعلا ان حصلت بس ايه ده انا كنت ايه آه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئه ما كسبوا الخوف ان الكريم سبحانه يشوفك على معصية مرة واتنين وتلاتة ومية ويسترك وترجع ويسامحك وترجع ويعافيك وترجع ويلطف بيك وترجع وييسر لك الخير وبرضه ترجع للشر ويفتح لك ابواب خير وبرضه ترجع فيمقتك يمقتك كنت بقول هو مسموح بالإعادة في الثانوية العامة كم مرة في الجامعة بيسمحوا للواحد يعيد كم مرة مرتين وبعدين يفصلوه ثلاثة أربعة خمسة طب ربنا سامحك كم مرة وصبر عليك كم مرة وسترك ولطف بيك كم مرة مش خايف اللي يفصلك هتيجي معانا حالا في العقوبات أن المعاصي سبب لحصول اللعنة الطرد من رحمة الله قال الحسن أخشى أخشى أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك فأنا أعمل في غير معمل يقول يا خوفي ده يكون شافني على معصية معينة فقال لي روح مش هغفر لك فأنا بعمل في التراوح يقول الكلام ده ممكن يعني ها ازاي اسمع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوله ما تولى زي ما واحد يقول للتاني كده روح في ستين داهية مش عايز اشوف وشك تاني ومنها من العقوبات أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك ما هو بيعمل حاجة ويقعد يستكبرها ويستضخمها ومش مصيبة ومشكلة مرة على مرة على مرة تبقى عادي عادي الحديث الحديث ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل, الو... مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل حتى يقال للرجل ما أعقله ما أظرف ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كان الأول لو صحي الصبح لقى الفجر صلاة الفجر فاتته الصبح فاته يبقى يوم نكت ومتضايق وقرفان ضاع مني الفجر لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب اغفر لي يا رب واحدة على واحدة بقى الفجر يضيع عادي عادي وزبادي كان الاول يبص الواحدة يقول استغفر الله العظيم يا رب تب علي يا رب والله انا خايف من ربنا بدأ يبص وعادي عادي كان اما يتكلم كلمة ولا يكذب كذبة ولا تحصل حاجة استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا رب اغفر لي يا رب يا رب تب علي يا رب شوية شوية ينزع استقباح المعصية من القلب وتهون عليه وتصغر والله في الحج والله في الحج واحد معانا في الاتوبيس نازلين من مكة للمدينة ولابس الإحرام وفي إيده سجارة فأقول له يا عم أنت محرم بتقول لبيك اللهم لبيك قال لي معصية صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة في حق مين صغيرة في عرف مين 16 ودي اللي احنا وقفنا عليها المرة اللي فاتت ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم زي ما قلنا ان تلاقي ابنه الصغير يبتلى الواد ده ذنبه ايه بمعصية ابوه بمعصية امه ابوه الكبير وامه يبتلوا بمعصية الولد بمعصيته هو يبتلوا هم طب وذنبهم ايه لا هو كده شؤم المعصية بيفسد البيت بيفسد البيئة بيفسد المجتمع شؤم المعصية 17 دي جديدة بقى النهاردة وكن احنا عدنا ده كله بمناسبة تهنئة لقناة الحكمة انها على المايل سات فالناس اللي ما كانوش بيشوفونا قبل كده وشافونا جديد فرجعنا المراجعة الطويلة دي كلها عشانهم جزاكم الله خير اه 17 ان المعصية تورث الذل ولا بد أيها الإخوة خلق الله الإنسان حرا عزيزا به بالله حرا بالله عزيزا بالله فكلما ابتعد عن الله انتقص من حريته ومن عزته لابد ان انتوا تبقوا عارفين ان الانسان لما ربنا خلقه خلق الانسان عبد ليه بس واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا يبقى الانسان مخلوق عبد لله وحده كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه يخلوه يهودي ابوه وامه يهودانه يخلوه يهودي او ينصرانه يخلوه نصراني او يمجسان يخلوه مجوسي يخلوه يهودي يخلوه نصراني يخلوه يعبد صنم مجوسي او يمجسانه فين يمسلمانه مفيش امال ايه ان هو الاصل انه على الاسلام عشان كده قالت رب اني نذرت لك ما في بطني محررا الحريه الاخلاص حريه الرجال محررا محررا من مشروعك يا رب انا نذرت لك اللي في بطني ام مريم امراه عمران يا رب انا نذرت لك اللي في بطني محررا يعني حر من كل الناس عبد ليك في بيتك وبس كل الانسان ما يفر من عبودية الله يعني ايه يعني الولد النهاردة اللي بيعشق المزيكا عبد السيجارة عبد انا اعرف واحد لما يروح يدخن في البيت منعينه من التدخين يروح يستخبى في الحمام عبد للسيجارة زلته دخلته الحمام مكان نجس عشان يشرب سيجارة عبد للسيجارة وهكذا ايضا العزة تجد اعز الناس اذلهم لله وتجد اذل الناس ابعدهم عن الله نسمع ابن القيم بيقول ايه يقول ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته كان من دعاء بعض السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك وقال الحسن البصري انهم وان تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراجين فان ذل المعصية لا يفارق قلوبهم ابى الله الا ان يذل من عصاه احفظها دي وما تنساش ابدا في حياتك ابى الله إلا أن يذل من عصى لا يكون العاصي أبدا إلا ذليلا لا يمكن يبقى عزيز مستحيل ما يحصلش لازم العاصي يبقى ذليل عشان كده الحسن البصري بيقول هم وإن طقطقت بهم البغال لو ركبوا أغلى وسائل المواصلات وهملجت بهم البراذين وفرشوها بأغلى داسوا على الذهب و... و... و... واليواقيت برضو أذل أبى الله إلا أن يذل من عصى مش هينفع غير انه يذل ويبقى ذليل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أيها المنافقون اعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الجهال ما يعرفوش ما يعرفوش أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين اسمع وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم الآية اللي قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا تأمل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر ها هم بيلعبوا على الحبلين منافقين بقى بيلعبوا ليه ربنا سبحانه وتعالى استفهام استنكاري زي ما بيقولوا استفهام انكاري أيبتغون عندهم العزة انتوا بدهم عشان تعتزوا بيهم تعتز بمعرفتك فلان تعتز بفلوس فلان تعتز بمنصب فلان تعتز يا ابني العزة لله اعتز بربنا فإن العزة لله جميعا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير العزة بإيد ربنا يعز من يشاء ويذل من يشاء العزة بيد الله واوعى تفكر آه اوعى تفكر ان العزه بالفلوس او العزه بالمناصب او العزه بالمعارف او العزه بالشهره او العزه بالدنيا لا يا ابني العزه بالله وبالله وحده عايز عزه عارف آه، اللي عزته بالفلوس يوم ما تروح الفلوس يبقى أذل من من من من من من العزيز بمنصب بجاه بشهرة بناس بمعارف بأشخاص ببشر ب... العزيز بأي حاجة يوم ما يروح عنه سبب العزة وكل وارد انه يروح دي دنيا اما العزيز بالله فابدا ما يتذلش ابدا ما يتذلش ابدا ليه ما يتذلش عارف لان هو كل طاقة قلبه على الذل اخرجها لله فما يقدرش يطلع الذل لحد تاني شفت ازاي هو كل طاقة قلبه على الذل مطلعها لربنا انا قلت لكم قبل كده ان انا بمشي في الجامع كده والناس بتصلي امر قدام الصفوف ابص في وشوش الناس كده واتامل في وجوه الناس كده عايز اشوف ذل في وشه هو واقف قدام ربنا مفيش مفيش ذل في وشه في وجه الناس لله ليه لانه اصل الذل ده ايه رصيد في القلب والعلماء بيقولوا ايه كلما زاد السحب قل الرصيد ففي سحب كتير اليومين دول على الذل بيذل لمراته ويذل صاحب العمل ويذل ال- حماته ويذل ال- صاحب الديون عليه ويذل ال- ولا ولا ولا خلص ذله للبشر فما بيعرفش يذل لربنا ولو خلص ذله لله ما كان يعرف يذل البشر ابدا ابدا تبقى راسه في السماء ذليل لربنا وبس حتى لو هتتقطع راسه رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 17 ولا دي 18 أن المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد وإذا انطفأ نوره ضعف ونقص قول له أنا بقى مش مصدقك في الحتة دي ليه يا ابني قال لي ما الكفار هم دماغهم تتوزن ب ناس دماغ هم اللي اخترعوا الكمبيوتر ووصلوا القمر واحنا لا عملنا ولا رحنا ولا جينا هي دي الدماغ يا ابني يعني انت لما تشوف واحد دماغه عالية جدا اخترع كمبيوتر واخترع الطيارات واخترع الاقمار الصناعية واخترع الحاجات دي وبعدين بيعبد صنم بيجي قدام بوزة ولو شفت تمثال بوزة تقرف منه حد يحب ان يتولد له ولد شكل بوزه بيعبدوه ويسجدوا له تخيل انت يبقى ده عقل بالله عليك عرفت بقى موضوع العقل بيعبدوا بقرة ساعة ما تعدي البقرة قدام السادة ال- في مكان من ال... حاجات معروفة على مستوى العالم يعني بوذا ده بيعبد في اليابان اللي هي بيقولوا عليه دماغ آه، آه، ياباني آه، البقرة دي بتعبد في الهند و... و... وما أدراك آه، وهكذا يعني شوفهم في امريكا وفي غيرها من دول الغرب بيعبدوا ايه بيعبدوا ايه بيذلوا الايه مش مش دي الدماغ دي دماغ اللي انت معجب بيها ومنبهر بيها وان هم دول الناس الواصله وصلتهم فين دماغهم فعلا تجد ان يقول ال- اللي عمل موتور السياره اول حاجه عملها راح سجد لبوذا هو ده العقل ان يقول له اسجد ل- ل- لحته حجر منحوته غلط طيب سيبنا من الناس دول انا بكلمك انت هو انت ايوه انت بتتلفت ليه هو انت اه يا مسلم يا عائل يا راجل تبقى عارف ان ربنا شايفك ومعاك وسمعك وانت متيقن انه هيموت انك هتموت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه جل جلاله انت تبقى عارف ان ربنا شايفك ومعاك وسمعك وقادر عليك وتبقى عارف انك هتموت وهتقابله وان اللي انت عملته ده مكتوب وهيحاسبك عليه وتبقى عارف ان في جنة وفي نار وان اللي انت بتعمله ده يوديك النار تبقى انت عاقل ده عقل ده طب دماغك راحت فين قال بعض السلف ما عصى الله احد حتى يغيب عقله ابن الجوزي بيقول ايه لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند انا احيانا بتطلع عندي الغين خ لولا خيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند يا خيبتك يا اخي لما تبقى عارف ان في طاعة وفي معصية وتسيب الطاعة وتروح للمعصية تعصي ربنا بفلوس وتسيب الطعم وبلاش مش خيبة دي ولا ايه عليك وهذا ظاهر اسمع ابن القيم بيقول ايه عليه رحمة الله فانه لو حضر عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره او يجهر به وهو مطلع عليه يعني يبقى ربنا معاك وتحارب ربنا وانت مش قده او يجهر او يبارز ربه بالمعصية وهو مطلع عليه وفي قبضته وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون اليه وواعظ القرآن نهاه بين يديه ولفظ الإيمان ينهاه وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه ثم هو مصر على ما هو عليه يبقى عائل ده ثم الذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة به فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم يبقى عاقل ده يبقى فاهم ده اخوتي احنا هنقف على 18 ويبقى احنا ان شاء الله لقائنا باذن الله تعالى الله المستعان وعلى الله التيسير وله الامر من قبل ومن بعد هنلتقي على 19 باذن الله في اللقاء القادم انا احبكم في الله لكن قبل ما امشي لازم اخد منكم وعود وعهود على ان احنا نبدا نحصل قلب جديد لرمضان قلب جديد نستقبل به رمضان آه، غير القلب اللي اتقطع ولا سبيل الى ذلك الا بتوبه نصوح قولوا تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات وعزمنا على اننا لا نعود الى شيء من ذلك ابدا وعزمنا على اننا لا نعود الى شيء من ذلك ابدا ونشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى